باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا وحدنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى اسم اليوم الحقيقة يا أخوانا اسم حبيب إلى النفوس الناس كلها الناس كلها المؤمنين وال- و- و- وغير المؤمنين كل المسلمين تجدهم يتعبدوا إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم ويحبوا هذا الاسم ويعيشوا مع هذا الاسم مع أن ناس كتير مش فاهمة المعنى الدقيق للاسم فاكرين لما اتكلمنا في حلقة الجبار وقلنا هنبدأ بحلقة رقيقة جدا جدا جدا وقمت أنا قايل اسم الله الجبار لما شفنا الفيدباك بعد كده لما الناس أول ما سمعت اسم الله الجبار فقالوا لا احنا كنا فاكرينكم هتكلمونا عن حلقة رقيقة فقلنا الجبار الذي يجبر المنكسر فاكرين ان حلقة الجبار اسم اليوم اسم يعني يجري على ألسنتنا ليل نهار ونعيش به ليل نهار لكن المعنى الدقيق للاسم احنا مش واخدين بالنا منه مع ان نردده منذ كنا اطفال او منذ وعينا الى اليوم خلونا ن- بعد يعني هذا ال- ال- المقدمه نقول ان احنا بنتكلم اليوم عن اسم الله الغفور اسم الله الغفور وليه انا قلت المقدمه اللي فاتت وليه انا قلت الاسم دون الناس يعني بتعبد ربنا بهذا الاسم واستغفر الله استغفر الله ويا رب اغفر لنا و- ويعني مئات المرات في القران طلب المغفره يعني ايه مغفره يعني ايه يعني ايه غفران يعني ايه كلمه غفره وهي الحلقه بتدور الحقيقه حوالين المعنى دون يعني احنا بقالنا كذا حلقه فاتت نقوم سائلين اسئله في الاول فانا لو سأل- سأ- سالتك في بدايه الحلقه يعني ايه يعني ايه مغفره يعني ايه استغفر الله ي- يعني ايه ايه الفرق بين غفور وغفار و و و و وغافر والثلاث اسماء موجودين في القران ايه ال- ايه الموضوع تعالوا الاول نقول يعني ايه م- كلمه مغفره كلمه غفره كلمه غفره في اللغه العربيه يعني ايه انا قبل ما ابدا الحلقه دي قمت سائل الناس اللي موجودين معانا اللي بيحضروا معانا التصوير فقمت سائلهم قلت لهم كل واحد يقول لي يعني ايه مغفره فواحد قال مغفره يعني رحمه وواحد قال مغفره يعني آه قالوا ايه قالوا يعني عطف فقلت لهم طب ما هو الودود سبحانه وتعالى يبقى ايه الفرق فقالوا لا يبقى مغفره يعني سماح يعني رحمه طب ما هو الرحيم مغفرة يعني تجاوز قربنا شوية بس المعنى المعنى لو عشته كتبته وحسيته المغ- غفر يعني ستر وغطى وصانع كلمة غفر في اللغة العربية غفر يعني غطى غفر يعني ستر غفر يعني صانع صانك عن الشيء غفر الشيء أي صانه عما يؤذيه غفر الشيء أي صانه عما يعني يدنسه ولذلك العرب تقول ايه شوفوا ال- لو رجعنا بقى الاصل المعنى تشوف كلمة غفر معناها ايه يقول لك غفر الثوب بحفظه في ال- الوعاء او ال- او الدولاب كي لا يتسخ يبقى غفر هنا معناها ايه صانه وعارف البدله لما تعمل لها ال- ال- ال- الغطا بتاعها علشان اهو بالظبط العرب كان بتستخدم ويقولوا الغفاره الغفاره انتوا عارفين المراه لما بتلبس حجاب بعض الستات الحجاب يقعد يتزحلق من على شعرها فتقوم آه، لما تكون عايزه تحافظ قوي تقوم عامله ايه؟ تقوم حاطه كده حاجه مخصوصه علشان بين الحجاب وبين شعرها في الحته القدامانيه عشان تمسك الحجاب ما يقعدش يتزحلق على ورا فسميت غفاره في اللغه العربيه لانها بتستر الشعر الامامي فسميت غفاره واخد بالك كلمه آه، غفره العرب يقولوا لك اصبغ ثوبك كي يغفر مما يعيبه يعني ايه اصبغ الثوب علشان تغطي وتستر عيوبه واحط له صبغه جديده ولون جديد يبقى ستره يعني يبقى اسف غفره يعني ستره وغطى وصمه متفقين على المعنى دون الله غفور يعني ايه يسترك في الدنيا والاخره ويصونك عن النار يوم القيامه خلي بالك يبقى كلمة الله يغفر الذنوب يعني يستر الذنوب في الدنيا يستر القبائح في الدنيا ويستر القبائح في الآخرة ويصونك عن النار يوم القيامة جميل جدا جميل جدا جدا أن تعيش مع الله يبقى لينا يبقى آه عشان كده هذا الاسم ذكر في القرآن كتير وعشان كده الناس على لسنتها على طول وعشان كده كلمة أستغفر الله من أكثر الكلمات أو التسبيحات أو الأدعية اللي بتجري على لسنة المسلمين أستغفر الله يعني إيه أستغفر الله صم يا رب أنا غلطت فلا تفضح هذا الخطأ أستغفر الله أسأله الستر في الدنيا والآخرة والصوم من النار يوم القيامة كل ده في كلمة أستغفر الله شوف بقى كده ردد أستغفر الله أستغفر الله سترك يا رب هي الستر وكأن كلمة غفور لها ثلاث معاني انت وانت وانت وانت بتعبد الله باسمه الغفور انت بتطلب ثلاث اشياء ها حفظناهم استرني في الدنيا مش من الذنوب بس من كل القبائح استرني استر عرضي وعرض ولادي وعرض مراتي وعرض بناتي استرني محدش يفضحني محدش يأذيني استرني ذنوبي كتير استرني استرني غلطت في حق فلان استرني اسطبني مش عايز اتفضح ان انا ما عادش معايا فلوس ما اتفضحش قدام الناس اللي معانا في العماره اسطبني اسطبني مش الذنوب بس ولذلك كلمة أستغفر عرفت ليه النبي كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ لأنها الكلمة النحورية في حياتك، لأن هذا الاسم يجب أن تتعلق به تعلق شديد، وتنادي به الله نداء طويل يا غفار اغفر ذنوبي ولذلك تجد كتير على ألسنة الأنبياء شوف سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يعني إيه؟ يعني إيه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا اطلبوا منه ستر واطلبوا منه صوم من النار انه كان غفارا هو يحب الستر ويحب ان يصون عباده من النار ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم هو هو غفار هو لا يحب ان ان يعذبكم ما يفعل شوفوا الايه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم شفتوا كلمه سيدنا نوح شوفوا سيدنا ابراهيم وهو بيدعو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وبالتالي سيدنا إبراهيم ينظر إلى مغفرة الخطيئة زيها زي الأكل والشرب زيها زي الشفاء من المرض حط حطهم كلهم جنب بعض خليني خليني اقول لك نفس المعنى تاني والذي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم شوفوا كلمه اطمع سيدنا ابراهيم بيقول كده وبيقول خطيئتي طب لما سيدنا ابراهيم يقول كده ونبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة يبقى احنا نعيش ازاي مع الغفار اذا كان ابو الانبياء عليه السلام سيدنا ابراهيم بيقول اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين واذا كان سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم يقول اني لاستغفر الله في اليوم 100 مرة كنا نعد لرسول الله في الجلسة الواحدة اكثر من 70 استغفار تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقعد القعده الواحده مع الصحابه في القعده الواحده 70 مره استغفار يتكلم معاهم شويه وبعدين يسكت نسمعه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يبقى يا جماعه انت عندما تعيش مع اسم الله الغفار شفتوا شوف احنا ما كناش مدركين كده ما كناش حاسين بالمعنى ده ولذلك انا بعتبر الحلقه دي زي حلقه الجبار لما الناس قالت احنا ما كناش عارفين المعنى ده الحلقة دي في أسماء أنت أكيد عارف المعنى لكن نتوغل زي الخالق زي الرزاق أنت عارف المعنى لكن الحلقة دي لازم تدرك هذا المعنى ويمتلئ به نفسك وقلبك أن تعرف الله بدقة هذا الاسم يسترك في الدنيا من كل ما يعيبك أو يؤذيك أو يجرحك يسترك في الآخرة يسترك في شغلك يسترك في شغلك لو طبيب يسترك أما- امام الم... ال- ال- يعني ال- المرضى ما تتفضحش ب- بخطا وقعت فيه يسترك امام ولادك شخصيه محترمه مقدره من الولاد ما تتخدش الشخصيه دي يسترك يوم القيامه حاجه احنا احنا محتاجين للاسم قوي يا اخوانا احنا احنا محتاجين نتعبد الى الله ونذهب الى الله ونتذلل الى الله باسمه الغفور لان احنا ضعف قوي وغلابه قوي واخطانا كتير قوي وخلق الانسان ضعيفا وعشان كده سبحانه وتعالى لان انت مركب فيك شهوات ومركب فيك اطماع ومركب فيك نقص و- وفيك كل الحاجات دي فربك غفور لان انت ضعيف فسبحانه وتعالى يتفضل عليك ويقول لك ايها الضعيف لك رب اسمه الغفور لانك ضعيف فانت محتاج الى الستر ومحتاج الى الحمايه ومحتاج الى الصون من النار لانك ضعيف ولذلك فربك الغفور بلده طيبه ورب غفور سبحانه وتعالى وصلوا الثلاث معاني واستقروا الثلاث معاني و- ولذلك ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب استر هذه الذنوب في الدنيا واسترها يوم القيامة استرها في الدنيا والآخرة يا جماعة الغفار الذي يستر عباده ويغطيهم بستره في الدنيا والآخرة ويصونهم من النار ثلاث حاجات ولذلك مش ستر وبس لأن الستر فيه أن يجعل بينك وبين النار ستارا وحجابا ما هي هي هتقول لي أصل في حاجتين شبه بعض يسترك في الدنيا والآخرة ويصومك من النار دول مختلفين لا هم الثلاثة لأن الصيام من النار أن يجعل بينك وبين النار سترا وحجابا فهم الثلاثة ماشيين في نفس سكة الستر والتغطية والصوم واصل ال- المعنى مستقر في نفسك هتقول بعد كده استغفر الله تستشعرها هتقعد تنادي يا غفار يا غفار يا غفار ولذلك ختام ختام سورة البقرة ايه؟ سورة البقرة بتحط المنهج للأمة الجديدة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ثلاث اشياء لا غنى للامه عنهم الامه يا جماعه فيما نحن فيه محتاجه لستر محتاجه محتاجين نتستر محتاجين نتستر في العراق محتاجين نتستر في فلسطين الامه كلها محتاجه ستر بلادنا محتاجه ستر واحنا كافراد محتاجين ستر فاحنا لا نستغني عن اسم اليوم ونعيش باسم اليوم ولو وقفنا الحلقة على كده وكل واحد بعد كده فضل يكرر استغفر الله استغفر الله يبقى حلو وجميل ويبقى تحقق المعنى وعشنا المعنى آه مين حد مش محتاج للستر يا جماعة طب بالله عليك كم مرة سترك اقول لك حاجة كمان تفرحك قوي الستار الغفار يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة ويسترك من النار مش كده سترك في الدنيا كتير ولا لا أقول لك حاجة لطيفة جدا إنما يسترك كثيرا في الدنيا لتعلم أنه سيسترك يوم القيامة بالمثل فلو قال لك سأسترك في الآخرة وأنت لم تتذوق هذا المعنى في الدنيا قد تشك قد تصدق ولم ترى الدليل قد تصدق لأنك موقن بالله ولكن ليطمئن قلبي فكأنه يقول لك فتش في حياتك فتش في صدرك فتش في أخطائك انت بتهرب من أخطائك فبتنسى عشان كل واحد مش عايز يواجه نفسه فبتنسى انت سترت قد ايه فاكر و18 سنة أكيد نسيت فاكر و20 سنة فاكر المشكلة الفلانية فاكر الفضيحة الفلانية فاكر المصيبة الفلانية فاكر أبوك وأمك فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر كم مرة نمت وسطرك وانت نايم على معصية عايز تعرف كم سيرحمك في الآخرة ويغفر لك ويسترك من النار شوف كم سطرك في الدنيا وبالمثل تعرف لقد تذوقت من الغفار ستره في الدنيا فإن كنت قد رأيت فافرح إن شاء الله بستره يوم القيامة احنا كل ده في معنى الغفار وده اهم نقطه في الحلقه و- وانا فرحان ان احنا نطلع من الحلقه عرفنا الغفار ولم ولم نكن قد عرفناه من قبل كذلك ش- يعني نفرح بذلك يغفر لمن يغفر لمن يشاء لمن يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسالون ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء ولذلك طب ايه المطلوب ولذلك بقى دعاء الاستغفار هام قوي في حياتك لان انت كل ما تملكه الطلب اما هو فيغفر لمن يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسالون وبالتالي انت عايز تروح له وتستغفره طويلا وتبكي الدمع بالاستغفار ويبقى كل استغفاره معاها ندم على ذنب وشيء جميل قوي يا اخوانا مش عارف حد فكر فيكم في الحكايه دي ولا لا احنا يعني الحلقه دي لو تدربنا على عبوديه الاستغفار ذكر الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ان تتخيل ان كل استغفار ذنب بيستر حد استغفر بالطريقه دي قبل كده استغفر الله الحمد لله ستر استغفر الله ان شاء الله ستر استغفر الله لستر يوم القيامه من الذنب انا عارفه انا عارفه ده انا بغمض عينيا لما بفتكره عشان مش عايز عينيا تشوفه بستر عينيا انها تشوفه يا رب استرني يوم القيامه يا اخوانا ولذلك انت لانه يفعل ما يشاء فأنت تروح تذهب إليه وتتذلل إليه اغفر يا رب اغفر وتكثر من الدعاء بالمغفرة والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بالمغفرة لهذا الأمر لعل المعنى يكون وصلك وبعدين أقول لك شيء يعني لعله لعله يطمنك صحيح هو يغفر لمن يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن ما أمركش بالاستغفار إلا ليغفر لك ما هو ما هو بالعقل ما سماش نفسه الغفار سبحانه وتعالى إلا ليغفر لك فاطمئن صحيح لمن يشاء لكن إن ذهبت إليه يغفر لك لأنه سبحانه وتعالى يقول يغفر ما دون ذلك ما دون الشرك بالله ما دون ذلك لمن يشاء صحيح فاذهب إليه فما طلبك بالاستغفار إلا ليغفر لك النقطة الثالثة طب الغفار جاء في القرآن الغفور جاء في القرآن كم مرة 91 مرة اسم الله الغفور 91 مرة ألا يطمئنك هذا 91 مرة اسم الله الغفور وخمس مرات اسم الله الغفار ومرة اسم الله غافر هو آه إيه الفرق بين الثلاثة طب تعالوا كده بس نعيش مع معاهم الأول الأول اسم الله الغفور جاء بكثرة في القرآن غفور غفور غفور غفور قال ربي قال رب اغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم غفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى غفار وبعدين غافر غافر الذنب وقابل التوب ايه ايهما قالوا قالوا في الموضوع ده كلام جميل قوي قالوا ايه العلماء قال لك غافر يغفر الذنب الواحد غافر الذنب غفور لو كانت ذنوبك ألف ذنب وذنب فهو غفور يغفر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة فهو غفور غفار الذنوب الشديدة التي لا تحتمل القاسية شديدة السوء المسرفة في السوء فهو غفار لمثل هذا النوع من الذنوب كأن غافر وغفور وغفار عشان يطمنك انت نوع ذنبك ايه اي نوع من الناس انت في الذنوب في الاخطاء هو لكل هذه الانواع غافر وغفور وغفار فتعدد صيغ الاسم ليطمئنك ايا كان نوعك من البشر انت هو لك غافر ولذلك قالوا كلام جميل قوي قالوا الناس ثلاث انواع في معاصيهم ظالم وظلوم ومسرف في الظلم فمنهم ظالم لنفسه إنه كان ظلوما والآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فكل واحدة من دول جعل الله من أسمائه الحسنى ما يناسبها ليطمئن كل نوع من الثلاثة فإن كنت ظالم فاعلم أنه غافل وإن كنت ظلوم فاعلم أنه غفور وإن كنت مسرف في الظلم فاعرف أنه غفار فجعل لكل اسم ما يقابله يعني يعني ايه يعني عايزين نوصل لايه عايزين نقول ان مغفرته سبحانه وتعالى وستره لا حدود لها اطمئن يا اخوان الاسم ده يخليك كده تحب ربنا قوي تحبه قوي اصل احنا يا جماعه بعضه اصل الستر ده والنجاة والستر من النار ده ده ألف به احتياجات البني آدم ال ال الإنسان عايز يفضل محترم يا إخوانا عايز يتستر عايز يفضل محترم قدام مراته عايز يفضل محترم قدام ولاده الإنسان عايز يفضل محترم قدام الناس عشان يرفع راسه عايز يفضل محترم قدام أبوه وأمه عايز عايز يكون محترم يوم القيامة عايز لما يقف قدام ربنا يوم القيامة ما يتفضحش لأنه ضعيف فالحمد لله الذي سمى نفسه الغفور الغفار الغافر الحمد لله إن ده من أسماء الحسنى عشان احنا غلابة قوي عشان كده لازم تحب الاسم ده قوي عشان كده اللي يعلم هذا الاسم يحب ربنا قوي مغفرته ملهاش حدود يا اخوانا ملهاش حدود النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع ابن مسعود في الصحراء في ليلة يقول فمشيت معه ساعة ثم اقترب من مكان اسمه الحرة فقال لي اجلس ها هنا حتى آتيك فدخل وغاب عني الحديث بيرويه الشيخين البخاري ومسلم فغاب عني ثم عاد وهو يعود سمعت صوته يقول وإن سرق وإن زنى ثم يسكت ثم أسمع صوته يقول وإن سرق وإن زنى ثم أسمع صوته يقول وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر فلما عاد كأن في حد بيكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم بيستفهم منه فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله تأخرت علي ثم سمعتك تقول كذا وكذا وكذا فقال أتاني جبريل فقال بشر أمتك أن الله يغفر الذنوب جميعا فقلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى فقلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى فقلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر بشر أمتك أن من لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله يغفر الذنوب جميعا تحب ولا لا تحب ربك ولا لا تستحي منه ولا لا تقول لي يا يا غفور كنت عنك بعيدا واستحي ان يستمر هذا البعد سنين طويله شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الجميل يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني شوفوا كلمه رجوتني دي يا اخوانا شوفوا شوفوا حلاوه كلمه رجوتني الرجاء يا رب يا رب استرني يا رب استرني دنيا واخره انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الغفور ولا أبالي شوفوا كلمة ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عملت إيه أوحش من كده عملت إيه عشان ذنوبك توصل لعنان السماء هي السماء دي على بعد قد إيه ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شوف يؤيد الآية لقيتك بقرابها مغفرة ها يا اخوانا احساسك ايه بالغفور سبحانه وتعالى حبيته شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال الله علم عبدي أن له ذنب ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد مغفرته لا حدود لها ثم عاد فأذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويعود إلي إخواننا احنا, احنا لو, لو ربنا كشف عننا ستره نتفضح نتبهدل لو ربنا رفع ستره عننا دنيا وآخره نتفضح احنا الاسم ده عايزين محتاجين ثلاث اشياء يا رب عايزين نتستر في الدنيا وعايزين نتستر يوم القيامة هتبقى الفضايح فضايح يوم القيامة وعايزين نتستر من جهنم يعني هذا هو الاسم هذا هو اسم الغفور سبحانه وتعالى مغفرته مغفرته ليس لها حدود حتى للكفار تخيل يقول ايه الكفار يعني الآية تخليك والله يا أيها النبي شوف الآية لا الأسف للكفار الأول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف شوف كل الذي كل مين يا اخوانا اسمع الآية بتقول لي مين مش كل المؤمنين كل مين ركز كده كل مين كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بيقول لك ما فرح الصحابة بآية كما فرحوا بهذه الآية إن كان الكفرة إن ينتهوا يغفر لهم طب أنا يا مسلم يا مؤمن إن أنتهي يحصل إيه صح ولا لا فكر فيها كده اليوم حق ولا لا شوفوا بينظروا للآيات ويتذوقوها إزاي لما شوفوا الآية الثانية لا ده مش بس الكفار ده ده الكافر المحارب لرسول الله يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إيه إيه رأيك إذا كان المحارب لرسول الله تعرض عليه هذه المغفرة إذا كان الكافر تعرض عليه هذه المغفرة إذا كان وإن سرق وإن زنى تعرض عليه هذه المغفرة لو ذنوبك عنان السماء شايف كل الم... لاحظ لاحظ ملحوظة جميلة قوي كل ما تيجي كلمة المغفرة لازم يجي معاها كبر الإيه؟ الذنب وتعدد الذنوب عنان السماء كفار مش عارف عملوا ايه لا ده الاجمل من كده يا جماعه هو اللي بيدعوك اللي يغفر لك الله يدعوك اسمع اسمع الايه تقول ايه قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم حتى الآية يا إخوانا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول صدقوا الآية دي ما تخوفكش هي الآية بادية بتقول لك غافر الذنب وقابل التوب آه بس شديد العقاب أنت أول ما بتسمع دي ب ب ب آه لكن خلي بالك أنا عايز أقول لك شيء ولله المثل الأعلى أنا ممكن أقول لك سامحتك وغفرت لك اللي انت عملته فيا لان انا ضعيف مش قادر عليك لكن هو يقول لك هو شديد العقاب قادر عليك لكنه غفر لك فتفرحك اكثر ما تخوفكش انت بص لها بال- بالمعنى اللي انا بقوله لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش ايه اذهبوا فانتم الطلقاء انت قالها لهم دي لما قدر عليهم ما تظنون أني فاعل بكم ها خلاص سيطرة كاملة على مكة ما تظنون أني فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم هو قدر الآن آه اذهبوا فأنتم الطلقاء فأنت لما تسمع غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أنا قادر عليك لكني غافر الذنب لا إله إلا الله لا إله يعني تفرحك أكثر رغم القدرة العظيمة سبحانه رغم أنه شديد العقاب هو غافر الذنب فلتفرح ولتطمئن الغفور الغفور اسم يهزك من جوه كده و- و- ويخليك تتعلق تتعلق بهذه ال- بهذه المغفره ولذلك مش كده وبس يا اخوانا ده هو يديك الثواب الكبير يعني مش كفايه ان هو يعني انت لو استغفرت ربنا لو رحت للغفور مش بس الستر ومش بس الستر في الاخره ومش بس الستر من النار لا يديك ثواب كمان كمان ثواب من لزم الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ده غير الستر ده موضوع تاني اللي يذهب للغفار غير ان هو ياخد الثلاث حاجات دول لا في زياده ل- ليه زياده؟ اصل احنا كنا قلنا اسم الشكور زمان سبحانه وتعالى فاكرين لما قلنا زمان اول حلقتين ولانه سبحانه وتعالى كريم و- من لزم الاستغفار جعل الله له يعني ايه لزم الاستغفار محافظ على طول على استغفر الله استغفر الله استغفر الله جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب مرة ال- ال- الحسن البصري جاله واحد قال يا إمام زوجتي لا ت... ما- ما بتخلفش لا تنجب ف- فماذا أفعل قال أكثر من الاستغفار فمشي وبعدين قام داخل عليه واحد تاني قال يا إمام قل المطر في المدينة وأرضي قحطت أرضي تعبانة فماذا أفعل قال أكثر من الاستغفار ثم مشى جاله واحد ثالث قال يا إمام ضاق علي الرزق فماذا أفعل قال أكثر من الاستغفار فواحد قاعد في المجلس قال له يعني يا إمام هو ما فيش يعني أنت كل الإجابات عندك لكل المشاكل هي نفس الإجابة ما يعني ما مش معقولة يعني قال أبدا والله أنا سمعت قول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يحصل إيه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا مش دي طلبات الناس أهي طلبات الناس أهو الأولاد والبنات يا جماعة ده ك- كلام ربنا سبحانه وتعالى قوله الحق احنا كنا بنقول الحق سبحانه وتعالى قبضوا الخط فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يحصل ماذا يحدث يا غفار يرسل السماء عليكم مدرارا مطر خير ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا مش عايزين تستغفروا ربكم مش عايزين تروحوا للغفار بص الايه اللي بعديها ما لكم لا ترجون لله وقارا كيف لا توقر الغفار إذا كنا قد عرفنا كل دون يا إخوانا فخلينا نكمل مع ستر بنا كيف يسترنا الغفار أنا لغاية دلوقتي عرفتك اسم الغفار وقلت لك غفران لا حدود له لكن كيف يسترنا ويغفر لنا في الدنيا والآخرة تعالوا نكمل بعد الفاصل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش اليوم مع اسم الله الغفار فاكرين المعنى خلينا فاكرين الاسم الغف... الغ- الغفر يعني ستر يعني غطى يعني صان الله يغفر لك يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة من الفضيحة ويسترك من النار فهو الستار الغفار سبحانه وتعالى ستر في الدنيا وستر في الآخرة أنت متعلق بهذا الاسم لثلاثة أشياء لأنك محتاج إلى الستر في الدنيا ولأنك محتاج إلى الستر في الآخرة ولأنك محتاج إلى الستر من النار فهو سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذلك يغفر لك ويسامحك حقيقة يا أخوانا ال- يعني العيشة مع هذا الاسم تخلي قلبك متعلق بالله بشدة ليه متعلق بالله بشدة لأنك خايف الصبح لأن مفيش حد فينا ما عندوش عيب خايف إن هو يتصبح مفيش حد مفيش حد كله عنده حاجة مداريها ومخبيها وكاتم عليها وبينام ليله وهو بيقول ما اعرفش بيقول يا رب استرها ولا ما بيقولش لكن بعد اسم اليوم اظن ان هو هيقول كل ليله يا رب عدي ع- ع- عديها يا رب استرها يا رب ما تفضحنيش يا رب احيانا تغلط في حق بني ادم وتبقى محرج جدا حتى دي تروح لربنا الغفار يا رب استرها واغفرها وخليها تعدي وما تفضحش بيها يا جماعه هو يحب الستر سبحانه وتعالى يحب الستر انا عايز عايزك تتخيل شويه حاجات عشان تعرف قد ايه ربك سبحانه وتعالى يحب الستر تخيلوا يا اخوانا معلش اسرحوا معايا في الخيال كده عشان تعرفوا قد ايه يحب الستر تخيلوا لو الذنوب لها ريحه يعني احنا المخرجات لها ريحه طب ما الذنوب حاجه وحشه تخيل لو الذنوب لها ريحه تخيل يحب الستر ولا لا والله لو الذنوب لها ريحه ما كان اتنين يقدروا يتكلموا مع بعض لفسدت رائحة الأرض صح محمد بن واسع أحد التابعين بيقول لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس إليه طب طب طب بلاش عشان تعرف قد إيه هو يحب الستر تخيل لو تذنب فيتكتب على بدينك فلان امبارح عمل كذا ينفع ولا هو ما ينفعش يروى أن بني إسرائيل كانوا إذا فعلوا معصية يصبح الرجل منهم فيجد مكتوب على باب بيته فلان البارحة فعل كذا وكذا من شدة ما حصل فجور وفسق فضحوا بهذه الصورة قادر ولا مش قادر تخيل تصحى من النوم تلاقي العمارة كلها شافت على باب بيتك فلان امبارح عمل كذا حد فكر قد ايه هو يحب الستر سبحانه وتعالى ك- كم سترك بقى كم ليله نمت عاصي وهو سترك كم ليله ايه كم سنه كم سنة سترك كم سنة تنابذه بالمعاصي ويسترك صح ولا لا يا اخوانا تروح له بقى كده وت... شفت عرفت ليه انا بقول لك تتعلق بهذا الاسم لانك كلبان لانك محتاج ل- لانك محتاج هذا الستر خلي بالك يا اخوانا ستر دوا سبحانه وتعالى مش الذنوب بس هو يحب الستر لكل ما فيه خير يعني الغفور سبحانه وتعالى يستر اشياء كثيره لان فيها الخير مش مساله ذنوب بس ستر ليله القدر ليعمل العباد ويجتهدوا في العباده العشر الاواخر ستر ساعه الاجابه يوم الجمعه لتدعوه اليوم كله ستر اولياء الصالحين لتعظم حرمات المسلمين كلهم لانك مش عارفهم فتحترم المسلمين كلهم صح ولا لا يا اخوانا يعني الستار سبحانه وتعالى ستر اسم الله الاعظم لتدعوه باسمائه الحسنى كلها مش كده ستر الافكار تخيل تفكر في فكره سيئه في حق مراتك ولا في حق مديرك فيعلم بها لو الأفكار تقرأ سطر الأفكار سطر أسماع الناس فجعلها محدودة تخيل لو أنا سامع اللي ورا الجدران ومثلا المخرج دلوقتي واحنا جوه المكان ده متضايق مني فبيقول ده كذا تخيل لو الأسماع تخيل لو الأسماع بتمتد سطر الأسماء سطر الأعين أن لا تكون رؤيتها إلا محدودة تخيل لو بنرى الميكروبات والفيروسات ما كنتش تقدر تشرب كوباية مية إ- انت متخيل يا اخوانا ايه الموضوع مش مسألة ذنوبه بس هو سبحانه وتعالى الغفار مش مسألة ذنوبك وبس انظر للكون حولك وتأمل سطر ساعة الموت لتستعد لها العمر كله فستره جميل وفعله كله جميل سبحانه وتعالى يحب الستر ويحب أن يسترك ويحب أن يسترك في الآخرة خلي بالك يا أخوانا أنت هتيجي يوم القيامة ال- ال- الأمر شديد وتخيل الناس وهي بتتفضح يوم القيامة يعني تخيل حضرتك هتعرض الآن صحيفة سيئاتك وحسناتك وينادى فلان ابن فلان اقرأ كتابك وتخيل أبوك وأمك واقفين ومراتك واقفة وولادك وجارك والنبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك خلي بالك الفضيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة شديدة إنا كنا نستنسخ ما كانوا ما كنتم تعملون جاية مجسدة زي ما اتعملت صوت وصورة زي ما أنت عملتها مش بتتحكي أنت شايفها وال- وال- والدنيا كلها شايفاها فضيحة فضيحة وأي فضيحة فتخيل وانت وانت يعني يعني انت مصيبتك يوم القيامه مش بس انك خايف من النار لا ده انت مكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم طب هتعرض ازاي دي اداء امام رسول الله صلى الله عليه وسلم طب بيقول لك ان بعض الناس يتساقط لحم وجوههم خجلا ان تعرض قبائحهم على الله عز وجل يقولون نؤخذ الى جهنم ولا تعرض قبائحنا على الله عز وجل لحم وشهم سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك اني لاعلم اقوام سيسقط لحم وجههم خجلا أن تعرض قبائحهم على الله عز وجل فتخيل بقى في وسط ده كله أنت كنت في الدنيا عارفه الغفار كنت بتروح له يا غفور أستغفر الله كنت بتعمل الحكاية دي فيناديك ابن عبدي فتقترب فيرخي عليك ستره ويقول لك اسمع بقى عشان تعرف اسم الغفار في الحديث ده هيوضحه لك قوي عبدي أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيظن العبد أنه هالك سيفضح الآن فيقول له الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم اذهب يا عبدي فادخل الجنة أهو الثلاثة دول شفت الغفار أهو الحديث ده يجمع لك الثلاث نقط ها شفت هيقول لك تخيل فرحتك وانت يقال لك كده يوم القيامة ايه رأيك تخيل بقى وانت رايح يوم القيامة قلبك ده اذ القلوب لدى الحناجر ليه الذنب الفلاني هيتعرض دلوقتي اهو احنا الحساب اقرأ كتابك انا دلوقتي كان عندي 25 سنة الذنب ده انا عملته في ال... في اخر الوقت ده في الثلاثينات او في اواخر العشرينات قربنا اهو قرب انت متخيل قربنا من الذنب قربنا من الذنب قربنا من الذنب استر يا رب استر يا يا غفار يا غفار يا غفار ادن يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم انا عايز حضرتك تتخيل ذنب واحد ذنب واحد دلوقتي انت خايف منه يوم القيامه وتخيل ع- علشان تحس بالغفار سبحانه وتعالى وهو يقول لك هذا الكلام يوم القيامة سطرتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم تسجد ولا ما تسجدش تشكر إزاي ت- ت- فرحتك تبقى عاملة إزاي بكائك دموعك ضحكتك هيختلط كل الكلام ده أكيد سوا كل المشاعر دي هتخش ببعضها الحب وال- والخجل الفرحة البكاء ال- الاستشعار عظمة ان انت عبد الله سبحانه وتعالى الغفور الغفور يا عبد الغفور سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم يحب الستر يا أخوانا ولذلك خلي بالك خلي بالك يسترك ويغفر لك الأولى لا يفضحك أبدا من أول مرة لأنه يحب السكت أبدا لا يمكن لا يمكن الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة يغفر يغفر سيدنا عمر بن الخطاب يفهم المعنى دون واحد سارق سرق فقبض عليه فأتوا به لسيدنا عمر فقال والله يا أمير المؤمنين أول مرة قال كذبت إن الله لا يفضح عباده من أول مرة لا يمكن فتقصوا خلفه فإذا بها الثامنة ثامن مرة يا أخوانا شفت شفت اطمئن لا يفضح ولذلك خلي بالك يغفر الأولى والثانية والثالثة ارجع بقى ارجع قبل ما تفضح ارجع واستغفره يا جماعة يا اللي مقيمين على الذنب يا اللي بتسمعوني الآن خايفين تتسطحوا استغفروا الليلة دي اذهب إلى الغفار الليلة دي بنية الستر استرني يا رب ومش بنية الستر في الدنيا بس يا رب ستر الآخرة أهم من ستر الدنيا ستر الآخرة أهم من ستر الدنيا أنا عايز أكون محترم دنيا وآخرة وأخجل إن أنا أقف بين يديك ويراني نبيك صلى الله عليه وسلم وابني ومراتي وأولادي وأصحابي يشوفوني على المصيبة اللي أنا خبيتها الغفار سبحانه وتعالى ولذلك العلماء يقول لك وحرصك أن تستر نفسك وتغلق ستائر بيتك وأنت تفعل المعصية ولا يضطرب قلبك لنظر الله إليك أشد عند الله من الذنب الذي فعلته هو غفار لكن كن يقظ فاهمين يا اخوانا هو لا يفضح عباده من أول مرة فكن يقظ ما تسترسلش مع الذنوب لغاية ما تضيع ولغاية ما تنتهي ولغاية ما تنحرف لا إذا فهمت كده عن الغفار فاعلم معلومة مهمة قوي لابد أنك تعلمها وتوقن بها وتستشعرها إيه هي؟ أن الله تبارك وتعالى يغفر ويستر إلا المجاهر كل أمتي معافى يغفر له إن شاء الله إلا المجاهرون قالوا كيف يا رسول الله قال يبيت الرجل فيعمل عملا بالليل معصية فيصبح وقد ستره الله فيخبر الرجل يخبر يقول لصاحبه فعلت البارحة كذا وكذا يكشف ستر الله عليه إلا المجاهرون اوعى اوعى ربنا يسترك وتفضح نفسك اوعى تعمل كده ولذلك لأنه يحب الستر ولأنه سبحانه وتعالى يستر القبيح ويظهر الجميل ولا يحب أن ينتشر يعني الفواحش جعل حد الزنا أربع شهداء بالله عليكم كده بالعقل أربع شهداء ده اللي يشوفوا إزاي الزنا كيف يعني أربع شهداء يشوفوا الزنا ده علشان أربع شهداء يشوفوا الزنا ده لازم يكون دول عملوا إيه يعني ده في الطريق العام فكر كده ازاي ازاي اربع شهداء يشهدوا على على عمليه الزنا وكان حد الزنا مش للزنا نفسه ولكن للمجاهر بالزنا عشان كده خلى الحد اربع شهداء اللي يجهر بالمعصيه دي ويوريها قدام المجتمع كله ده انت بتفسد المجتمع فكان الحد للمجاهر بالفعل وليس للزنا نفسه جاهر لان لازم يشوفوا اربع شهداء ولذلك من القصص اللطيفه ان سيدنا عمر بن الخطاب جاله اربعه بيقولوا نشهد على على حادث زنا فالاولاني قال له فعل وفعلت والثاني قال له ايوه شفته والثالث قال له ايوه شفته والرابع قال له ايوه شفته غير انه يشبه زوجها انا كنت شايفه من بعيد شبه جوزها فاقام الحد على الثلاثه التانيين وترك الرجل والمراه كان الموضوع الاصل الستر في ديننا وربنا بيعلمنا الستر وربنا غفور مش الاصل فتح الناس مش الأ... يا... يا فخافة يا ناس يلي, يلي بقت جزء من شغلتكم ازاي نشيع الف... الفضائح والفواحش إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الأصل الستر الأصل ستر المجتمع لأن الله غفار لأنه يحب الستر فلذلك جعل شرعه كده سيدنا عمر بن الخطاب مرة يمر بطريق فشاف رجل وامرأة بيزنوا شافهم بعينيه وهو أمير المؤمنين وسمع بودانه فراح وقال أيها الناس رأيت بعيني وسمعت بأذني فطلع له سيدنا علي بن أبي طالب قال يا أمير المؤمنين معك أربع شهداء قال لا قال يا أمير المؤمنين إن نطقت باسمهما جلدناك ثمانين جلدة فقال يا علي رأيت بعيني وسمعت بأذني قال حد في ظهرك إن نطقت باسمهما فسكت لأن لنا رب يغفر يناسى بزنيته واتسترته يعني روحوا للغفار واستغفروه توبوا إليه وافرحوا بشرع الغفار سبحانه وتعالى الناس اللي بتخوف من ديننا وتقول شايف شايف اللي يحصل ايه شايف ال- ادي يا سيدي اللي يزني يحصل فيه كذا ويحصل فيه كذا ادي الدين اللي... لا ده مش ل- ده, ده اللي يجاهر وشاف اربعه شافوا بعينيهم واديني حكيت لك ال... هذا الامر شفت ال- ان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحديث ده ان الله حيي ستير يحب الستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر حتى يعني حتى وانت مع نفسك بتغتسل استتر حديث رواه أحمد وأبو داود النسائي فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فما بالكم بقى بالناس اللي بتتفرج على القنوات الإباحية و و و و والغفار يكره نشر الفضائح ال- الغفار سبحانه وتعالى يا من تحبون أن تعرفوا الغفار إياك ونشر الفضائح إياك وأن تجاهر بالمعصية إياك وأن تقول فعلت البارحة كذا وكذا ولذلك مسألة الجهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يجدون رائحة الجنة يعني يتأخر بدخولهم الجنة وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة 500 عام منهم مين؟ نساء كاسيات عاريات يعني في واحدة مش محجبة ربنا يعينك وإن شاء الله تتحجبي ويحببك في الحجاب وإن شاء الله ربنا يتقبل أعمالك وندعو لك بالحجاب لكن في واحدة كاسية عارية آه دي ده موضوع تاني ده موضوع أشد عند الله بشدة يعني أنت لو مش عايزة تتحجبي ممكن ما تتح... مش ممكن ما تتحجبيش إن شاء الله ربنا يعينك وتتحجبي لكن أرجوكي اوعي تبقي كاسية عارية اوعي و- وهنطلع البحر وهنلبس كذا وهنعمل كذا اوعي تبقي كده لان صنفان من امتي لان ليه؟ لان الله يحب الستر لان الله غفار لان انت كده بتبعدي قوي قوي قوي عن اسم الله الغفار واضح الامر يا اخوانا طيب نتنقل لنقطه بعد كده النقطه اللي بعد كده بنقول فيها طيب كيف اتعامل مع الغفار هقول لك حاجه جميله قوي تريح قلبك عايز الغفار يغفر لك عايز يغفر لك مش احنا قلنا يغفر لمن يشاء بس في حاجة دلنا عليها تجيب المغفرة ايه انت ذنوبك كتير قوي خايف من فضيحة قوي قوي خايف من فضيحة يوم القيامة قوي قوي قوي نفسك ما تلمسكش النار ولو ثانية أبدا يا رب يا غفار نجني من جهنم نفسك في الثلاثة دول أعمل إيه؟ ما أنا بفضل أغلط روح لربنا بحسنات كبيرة اعمل حاجة كبيرة شوفوا الحديث صحابي اسمه حافظ بن أبي بلتعة راح لقريش وقال لهم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحابي وقاعد في المدينة فاكرين على خط الحديد والنبي رايح يفتح مكة ومخبي الأخبار خالص عشان يدخل مكة من غير دماء الصحابي ده شاهد بدر بعت لقريش يقول لهم استعدوا رسول الله رسول الله لان هو هو مؤمن هو مش منافق رسول الله يستعد لقتالكم يا نهار ابيض وينزل سيدنا جبريل من السماء ال- ال- الرساله مع امراه في الطريق ويبعت سيدنا علي بن ابي طالب النبي هات لي الرساله من المراه وتيجي الرساله والنبي والصحابه قاعدين وحافظ بن ابي بلطعه قاعد ويقرا النبي الرساله قدام الناس كلها من خاطب بن ابي بلتعه الى ابو سفيان استعدوا رسول الله قادم لقتالكم فقال النبي ما هذا يا حاطب اهدى يا حاطب فقال عمر دعني اقطع رقبه هذا المنافق يا رسول الله فسكت النبي سكت كده ثم قال لا يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر اللي راحوا لربنا ببدر وعملوا بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم فبكى عمر وقال الله أعلم يغفر لمن يشاء نطلع بإيه من الحديث ده روح لربنا بحاجة كبيرة اعمل حاجة كبيرة اعمل حاجة للإسلام خاطب عمل غلطة كبيرة هو مش منافق لكن الدنيا غلبته ليه عايز يأمن مراته وولاده أهله موجودين في مكة وله فلوس في مكة فعايز يأمنهم وحشة قوي وحشة قوي طبعا وحشة قوي طبعا دي في بعض البلاد خيانة عظمى تستحق الإعدام لكن النبي بص لحاجة تانية بص ان الله من اسمائه الحسنى الغفار وبص ان الراجل ده كان له موقف كبير قوي اخوانا احنا غلطاتنا كتير وذنوبنا كتير وفضايحنا ممكن تكون كتير لكن الغفار يسترك روح للغفار بحسنة كبيرة قول له يا رب عملت دي للإسلام يا رب عملت دي لأمتك يا رب أنا وحش بس أنا عملت دي لدينك استرني استرني شوف المعنى جميل قد إيه عمر بكى يا إخواني عمر بكى بكى بكى تأثرا يا يا رب يا واسع بكى لأن ربنا واسع المغفرة واسع المغفرة لا حدود لهذه المغفرة فبكى عمر قال الله أعلم الله أعلم يغفر لمن يشاء ويعطي من يشاء زودوا حسناتكم يا اخوانا رمضان فرصه يا اخوانا انتوا عارفين رمضان ده يا جماعه رمضان ده عامل زي ايه؟ رمضان عامل زي موسم الشتاء الارض قبل الشتاء بتكون خلاص تعبانه وقحطت والكائنات عطشانه يجي الشتاء بميته بخيره يسقي الارض الارض ب- بحكمتها وبذكائها والمخلوقات بفطرتها تحتفظ بالميه ما تضيعهاش عشان تكمل بيها سنه تانية لغايه ما يجي الشتاء اللي جاي يجي رمضان فيمدك بكل امكانياتك عشان تروح لربنا ومعاك خير كتير حافظ على الخير ده بقى ده هو دون اللي يقلل يا جماعه الموضوع بالظبط عامل زي ايه عشان تعرف كيف يغفر لك عارف اللي عنده رصيد في البنك واحد راح سحب على المكشوف كتب شيك ب 1000 جنيه بس وما عندوش رصيد في البنك هيروح فين؟ هيروح السجن مش كده؟ هيتفضح ولا لا؟ هيتفضح واحد سحب شيك ب 100000 كتب شيك ب 100000 الثاني كتب ب 1000 بس ده كتب ب 100000 لكن عنده في البنك مليون جنيه يغطي ولا ما يغطيش فهمت الفكره دي ولله المثل الاعلى في كلمه جميله قوي بتقول حسنات المسيء تشفع له نفس فكره الرصيد عايز يسترك عايز يغفر لك روح بحاجات كبيرة رمضان فرصة روح بعمرة روح ببكاء ليلة روح بختمة قرآن مرة واثنين وثلاثة شدوا يا جماعة شدوا يا جماعة واملوا واملوا رصيدكم في البنك بالحسنات حط على قد ما تقدر حط لأنك مش عارف هتعمل إيه بعد رمضان حط لانك مش عارف هتيجي ذنب ايه وهتيجي مصيبه ايه وهتيجي فضيحه ايه املى املى كنوز الحسنات في البنك فكر فكر في رمضان بالطريقه دي يعني بص لرمضان من الزاويه دي ان انا عايز يتغسل ان انا عايز اتستر ان انا خايف من جهنم انا عايز يبقى بيني وبين جهنم شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه من صام يوما لله جعل الله بينه وبين النار مسيرة سبعين سنة سبعين خريفا بينه وبين النار بصيام ل- ليلة صيام يوم آسف فما بالك لو صمت 30 يوم لربنا في رمضان وانت كده اعبدوا ربنا يا اخوانا اعبدوا عشان تملا حسنات المسيء تشفع له ابن تيميه له كلمه جميله قوي يقول لك انظر الى موسى اخطا اخطاء كثيره قتل رجل واخذ بلحيه هارون اخذ براس اخيه يجره اليه والقى الالواح وفي نسختها هدى ونور اخطاء شديده وربه يحبه ويكرمه و و و ليه؟ لانه وقف امام فرعون فكان كل ذلك كالشعرة السوداء في في في, في جنب الثور الأس- الأبيض حاجة نقطة صورة في صفحة بيضة كبيرة ابن تيمية يكمل لك يقول لك أما يونس بن متى فغضب ربه مرة فألقاه في بطن الحوت لأن لم يكن له من رصيد الإحسان ما كان لموسى فهي حسنات المسيء تشفع له لكن الآية بتقول طب إيه اللي طلعه من بطن الحوت الآية تقول لك إيه فلولا أنه كان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون يبقى حسنات المسيء تشفع له ولا لا يبقى رصيدك من الحسنات هو اللي بيخلي الغفور يغفر لك ولا لا يا اخوانا اتعلموا الحكايه دي زود حسناتك على قد ما تقدر شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عثمان بن عفان جهز جيش بفلوسه قام قايل ايه ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك هي نفس الفكره ما ضر عثمان النبي قلب كفيه هتعمل ايه يا عثمان مهما كانت ذنوبك انت ان شاء الله يغفر لك ليه لان الموقف ده كبير عايز تتستر نفسك تتستري اعمل حاجه كبيره ممكن تكون حجاب ممكن يكون ملجا ايتام ممكن يكون صناعه تصلحها في بلدك ممكن يكون تربيه ابن تربي ابنك يطلع صلاح الدين الجديد روح لربنا ب- يفتحه ربنا بشيء ممكن يكون هداية بني آدم هدية رمضان ممكن يكون عبادة طويلة ممكن يكون خير ممكن يكون إرضاء أب وأم ممكن ممكن ممكن ممكن الغفور سبحانه وتعالى يغفر لك بس إيه حسنات المسيء تشفع له سابق الإحسان لما تحصل الغلطة اللي تستحق الفضيحة يأتي إحسانك فيسترك فيسترك الغفار سبحانه وتعالى أنا تقريبا خلصت باقي شيء في الآخر ايه المطلوب المطلوب ثلاث حاجات كيف نحيا باسمك يا غفار باسمك نحيا يا غفار كيف واحد جهز حسنه كبيره قلنا اثنين اكثر من الاستغفار استغفر الله استغفر الليله ليله استغفار يا اخوانا ثلاثه ثلاثه دي جميله قوي قوي قوي قوي استروا الناس يا اخوانا استروا الناس عشان ربنا يستركم استروا الناس عشان ربنا ما يفضحكوش نستر بعض يا اخوانا إخوانا يقول النبي من سطر مسلما سطره الله يوم القيامة من سطر مسلما في حديث آخر سطره الله في الدنيا والآخرة أسطر مسلم أسطر بني آدم أسطره مش بس أنه عمل ذنب تسطره فيه أسطره أكله أسطر عيلة فقيرة أسطر واحد عمل غلطة في شغله ما تروحش للمدير وتفضحه أسطر الناس عشان ربنا يسترك أحيانا تحصل خطوبة شاب يخطب بنت وتتفسخ الخطوبة وتبدا الناس تسال تسالوا ليه هم فسخوا ليه ويبدا يترد عليهم اصل طلع فيها عيب اصل احنا اكتشفنا بس استغفر الله مش عايزين نتكلم هي دي اصلا فضيحه اللي انت عملتها الاشاره دي في حد ذاتها فضيحه لكن كان الاولى لو انت عايز تستتر من الغفار انك تقول لهم ما حصلش نصيب ما حصلش نصيب اثر ليك واثر لبناتك في المستقبل يا ستي اثر لابنك واثر لبنتك اسطروا الناس يا صحافة انت بتجري ورا الخبر المثير لكن احيانا الخبر المثير دون اعراض ناس طب والخبر نعمل فيه ايه طب والغفار طب والغفار الخبر ولا الغفار الستر استروا الناس يا اخوانا استروا الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم اسمع بقيه الحديث بيقول ايه ولا تطلبوا عوراتهم ولا تطلبوا عوراتهم ما تدورش على أخطاء الناس وعورات الناس فإنه من طلب عورة أخيه المسلم يحصل له إيه طلب الله عورته حتى يفضحه حتى يفضحه في بيته لا تطلبوا عورات الناس فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته رواه أحمد استروا الناس يا اخوانا على قد ما تقدروا النبي جاله واحد بيقول له يا رسول الله رأيت فلان يزني فقال له النبي هلا سترته ولو بثوبك استروا الناس استروا الناس دين جميل رب عظيم دين قايم على الستر طب ليه الستر عشان يفضل المجتمع نظيف ليه ما هو لو شاعت الفواحش والكلام على الناس في المجتمع واخبار الزنا و و و و و وعملوا كذا والمخدرات و و و و يحصل ايه في المجتمع بعد شويه يحصل ان المجتمع كله يتعود على كده وتبقى المعصيه والغزيره سهله بين الناس فهو غفار من اجل اعمار الارض عرفت ليه باسمك ناحيه عرفت ليه اسم الغفار مش بس للاخره للدنيا كمان غفار عشان تفضل الارض نظيفه نقيه لان الله تبارك وتعالى عايز مننا ايه ان احنا نعمر الارض فكان من اعمار الارض الستر عشان تفضل الارض نظيفه لا اله الا الله الستار الغفار اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا سامع النجوى يا كاشف البلوى لك الحمد لك الحمد لك الحمد الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب الحمد لله الذي يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الحمد لله الذي يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الحمد لله الذي الذي يقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك الحمد لله الذي يغفر الذنب الحمد لله الذي يقول الحمد لله الذي بنعمته وبرحمته يسترنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا بسترك الجميل الذي سطرت به نفسك فلا تراك العيون استرنا بسترك الجميل استرنا سترا جميلا سترا لا تزيله الرياح ولا تخرقه الرماح استرنا يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فإنك علينا قادر من يرحمنا إن لم ترحمنا أنت ومن يغفر لنا إن لم تغفر أنت ومن يستر إن لم تستر أنت ومن يعفو إن لم تعفو أنت من يرحمنا إلا أنت ومن يعفو عنا ومن يغفر لنا إلا أنت يا غفار اللهم إننا عبيدك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا يغفر الذنوب إلا أنت استرنا استرنا في الدنيا لا تفضحنا يوم القيامة يا رب لا نفضح يوم القيامة يا رب لا نفضح أمام نبيك لا نفضح أمام أولادنا ونسائنا وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا لا نفضح وأنت الغفور لا نفضح وأنت الغفور اغفر لنا نعوذ بك أن نصبح يوم القيامة نسألك أن تقول لنا يوم القيامة ابن يا عبدي سندنا منك ستمحي علينا سترك وتقول لنا سترتها عليكم في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم نسألك أن نسمع بأصبعك نسمع منك يوم القيامة وأنت تقول لنا سترتها عليكم في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم اذهب يا عبدي فادخل جنتي قد نجيتك من جهنم نجنا من النار ومن حر النار ومن زقوم النار اللهم إنا نعوذ بك من لحظة في جهنم من ثانية في جهنم استرنا عن جهنم يا رب نجنا من النار الليلة لا نطيق عذابك لا نطيق عذابك نجنا من النار اكتبنا من أهل الجنة اكتبنا من أهل الجنة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا غفار يا غفار يا غفار اعتقنا الليل يا غفار اعتقنا الليل يا غفار اعتقنا الليل يا غفار اعتقنا قبل ان نموت اعتقنا قبل ان ينتهي هذا هذه الليلة يا رب لا نغادر هذه الليلة إلا وقد أعتقتنا وغفرت لنا وسترتنا ورحمتنا ورضيت عنا يا رب استجب استجب يا رب الليلة استجب استجب يا رب استجب يا رب يا رب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكانح يا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين